بسم الله الرحمن الرحيم المفروض الاصحاح ال 12 ده احنا كروتناه مش كروتناه هو ما فيهوش كلام مفيد غير ما عدا عباداتكم العقليه دي وازاي تترجم كلمه آه، لوجيكا و حتة جسد واحد دي اللي ممكن تستخدم في نص أنا والأب واحد والفكرة ال... الكيان الإيماني ده والوصايا الخاصة ببولس اللي لما تقارنها بالوصايا المنسوبة للمسيح في إنجيل متى وإنجيل لوقا تجد إن ممكن يكون آه، تعليم بولس أسلوبها أفضل خصوصا في موضوع مقاومة الشر والنص اللي بيقول آه، عابدين الرب إن هو في تحريف لكن غالبا أصلا آه هي آه، كوريو لكن مش عابدين ت- خادمين الرب نخدم المسيح يعني او كده ده المقصود في الدعوة او في سماع كلامه او حاجات زي كده والنص اللي بيقول باركوا على الذين يضطهدونكم ده مش اقتباس غالبا بولس ما كانش يعرف الكلام اللي قاله المسيح بدليل ان الالفاظ مختلفة وقد يكون ان كتبة الاناجيل هم اللي شافوا في هذه التعليم نوع من انواع السمو الروحي فحبوا ان ينسبوها للمسيح على اساس اعتبارهم ان بولس ده تلميذ المسيح فما ينفعش التلميذ يتفوق في تعليمه على الاستاذ باعتبار ان هو اكيد يبقى اتعلم من المسيح فلما ننسبها للمسيح يبقى مفيش مشاكل وفي الاخر خالص في اقتباس بيقول لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء بل اعطوا مكان للغضب لانه مكتوب لي النقمه وانا اجازي يقول الرب فان جاع عدوك فاطعمه وان عطش فاسقه لانك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على راسي ده بس اللي احنا وقفنا عنده نشوف النصوص دي آه، موجوده فين بالظبط روميا 12 19 في في الجزء الاولاني ما- من- من التثنيه 32 35 الجزء الاولاني التثنيه 32 35 والجزء الثاني من الامثال 25 21 22 نبص الاول كده على التثنيه وبعد كده نبص على الامثال في التثنية بيقول لي النقمة والجزاء طيب مفيش مشكلة يعني زيه اللي اقتبسه يعني يعني هو بيحاول يأصل لفكرة انت ما تنتقمش لنفسك يعني طيب والأمثال 25 21 و 22 بيقول إن جاع عدوك فأطعمه خبزا وإن عطش فاسقه ماءً فإنك تجمع جمرا على رأسه والرب يجازيك يعني بيتغاظ من هذه الأعمال يعني ولا أنت إيه رأيك يا شهاب؟
انا رايي يعني مش بيتغاظ ان انت كده بت... بتزود حسابه عند ربنا يعني اكتر واكتر يعني. زي اللي هي مقابله زي ما قلت المره اللي فاتت فكانما تسفههم تسفههم تسفههم الماء لو قرأت المرة بعد الحرب يعني.
ما علينا مش مشكلة طيب هنا في الآخر بيقول لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير كويس هنبتدي بقى بالإصحاح 13 معظمه الإصحاح 13 و14 ده إن شاء الله نخلصهم النهاردة ليهم علاقة بأعمال المجتمع الروماني آه، اسف مجتمع يعني كنيسه روميا كمسيحيين يعني ككنيسه اولى جزء خاص بتصرفهم مع الحكومه وجزء خاص بتصرفاتهم ما بينهم وبين بعض فهي المفروض النصوص الاولانيه دي روميا 13 من واحد لغايه سبعه دي ايه هدية لكل مسيحي بيشتغل في السياسة وبيعترض على الحكومة وال- والكلام ده كله وإن المفروض إن ده آه، ما يعملوش المسيحي يعني ما ينفعش يعترض هنا بيقول في رومية 13 واحد لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله لو لو جيت تبص على الترجمة التانية هتلاقي المعنى أوضح ال- هنا بيقول على كل نفس أن تخضع للسلاطين الحاكمة فائقة دي معناها يعني هي اللي فوق هي اللي فوقيك فهي ما دام متسلطة عليك يبقى لازم ايه تخضع لها وبعدين هو بيأصل فكرة بيقول فلا سلطة إلا من عند الله يعني ربنا هو اللي أعطاهم هذه السلطة أنت مالكش فيه أنت تخضع وخلاص وبعدين بيقول والسلطات القائمة مرتبة من قبل الله يعني ده إرادة ربنا إن انت إيه، إن هذا ي- ي- ي- ي- يحكم ويبقى له سلطان في برضو ترجمة الحياة ترجمة ظريفة بتقول ليخضع كل امرئ للسلطات التي بأيديها الأمر يعني إيه ولي الأمر لازم يخضع له يعني فلا سلطة إلا من عند الله والسلطات القائمة هي آه، هو الذي أقامها إيه؟ آه ما أنا عارف اليسوعية ثانية واحدة طيب فهو بيقول ده الترجمة الإسرائيلية بيقول ليخضع كل امرئ للسلطات التي بأيديها الأمر فلا سلطة إلا من عند الله والسلطات القائمة هو الذي أقامها الإنجيل الشريف يجب على كل واحد أن يخضع للسلطات الحاكمة لأن كل سلطة هي بإذن الله فالسلطات الموجودة الآن الله هو الذي عينها ده الكلام ده للي بيعترض على الدكتور محمد مرسي من النصارى طيب في برضه ما نبص كده على البوليسية إيه النظام بيقول يخضع كل واحد للسلطات المنصبة فإنه لا سلطان إلا من الله والسلطات الكائنة إنما رتبها الله كويس أوي. النص اللي بعديه حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة نبص عليها كمان في ال- في ال- في الترجمات ترجمة الحياة بتقول حتى إن من يقاوم السلطة يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيجلبون العقاب على أنفسهم العربية المشتركة ف- فمن قاوم السلطة قاوم تدبير الله فاستحق العقاب اليسوعية فمن عارض السلطة قاوم النظام الذي أراده الله والمقاومون يجلبون الحكم على أنفسهم انا ليه النص في العربيه مشتركه اقصى آه آه، مش مشكلة هو خ... ممكن يكون في اليوناني النص طويل هو اختصره في معنى آه، بسيط يعني مش مهم الانجيل الشريف بيقول اذا من يقاوم السلطه يقاوم تدبير الله والذين يقاومون يجلبون على انفسهم العقاب و الترجمه البوليسيه فمن يقاوم السلطان اذا فانما يعاند ترتيب الله والمعاندون يجلبون الدينونة على أنفسهم زي الفل فهو المفروض يقبل ويخضع لهذه السلاطين وما يقاومهاش لا إلا هو كده بيقاوم ترتيب الله ويبقى هو هيأخذ لنفسه دينونة ربنا هيحاكمه يعني أو هيدينه هنا بيقول فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة يعني إيه النص ده؟
ليس خوفا من الاعمال الس- يعني هما ما بي ما بيخوفوكوش لما انتوا بتعملوا اعمال صالحه يعني كويس.
هما بيعملوا هو بيقول يعني ان هم لو انتوا هتعملوا اعمال كويسه انتوا ما تخافوهمش لكن لما تعملوا حاجات وحشه تخافوهم طيب افتريد ان لا تخاف السلطان افعل الصلاح فيكون لك مدح منه يعني لما تبقى كويس هو مش هيطرقع لك لما تبقى وحش هيطرقع لك طيب هنا بيقول لأنه خادم الله للصلاح ده السلطة تعال بص كده على ترجمات هتلاقي لأنها خادمة الله لك لأجل الخير ده في الحياة في العربية المشتركة فهي في خدمة الله لخيرك اليسوعية فإنها في خدمة الله في سبيل خيرك الإنجيل الشريف لأنه يخدم الله لمصلحتك فهو بيقول ولأنه خادم الله للصلاح ولكن إن فعلت الشر فخف لأنه لا يحمل السيف عبثا إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر ده مين ده السلطة رغم ان هي وقتها ما كانتش مسيحية لكن يتقال عنه ايه خادم الله دياكونوس جاية بكلمة دياكون ايوه اللي هو ايه اللي هو خادم لا مش خادم بس هو بيت ال- يعاقب شماس اه شماس اه دياكون
يعني هو بيطلق على ال- ايه ارشدياكون وارخدياكون وحاجات كده بيطلق على ال على ال بتوع دول السلطة على كأنهم شمامسة يعني في خدمة الله يا سلام طب هو بيقول لذلك يلزم أن يخضع له ليس بسبب الغضب فقط بل أيضا بسبب الضمير يعني أنت ما ما تخضعلوش عشان لا ما علينا النص المفروض مفهوم بسبب الضمير دي انا ما بصيتش بتفسيرها الحقيقه لكن تا- هم كل الترجمات بتقول بل بل مراعاه للضمير بل مراعاه للضمير بل مراعاه للضمير وهنا ال- آه، السونيديسز يعني المقصود يعني ان آه، هو ده المفروض يتعمل او حاجه زي كده يعني طيب في رومية 13 6 بيقول فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا تدفعوا الجزية إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه يعني إيه مواظبون على ذلك بعينه يعني فلهذا السبب ده في الحياة فلهذا السبب تدفعون الضرائب أيضا لأن رجال السلطة هم خدام الله يواظبون على هذا العمل بعينه العربية المشتركة ولهذا أنتم تدفعون الضرائب فأصحاب السلطة يخدمون الله حين يواظبون على هذا العمل اليسوعية ولذلك تؤدون الضرائب والذين يحبونها هو يج- ي- يحبونها هم خدم الله يعملون ذلك بنشاط في الإنجيل الشريف وهذا هو السبب أيضا في أنكم تدفعون الضرائب لأن رجال السلطة هم خدام الله عندما يقومون بعملهم لما بيلم الضرائب ده خدمة لله اه طبعا أنا آه، ما بحثتش أنهي الكلمة ال- اليونانية اللي تم آه، ترجمتها لأنه يكون خدام هي فرص تقريبا آه، فرص فروس فروس نبص كده على كلمة فرص دي في القواميس في for which are not used only names كذا كذا أو carry حمل الكلمة معناها اللغوي elode حمل that is figuratively a tax ضريبة properly an individual assessment on persons or property whereas كذا is usually a general toll on goods or tra- tribute في قاموس تاير tribute especially the annual tax levied upon houses lands and prisons كذا كذا كذا تعالوا ما نشوف طب الكلمة دي استخدمت فين في العهد الجديد استخدمت خمس مرات في لوقا أيجا- أيجوز لنا أن نعطي الجزية لقيصر أم لا لوقا 23 2 وابتدأوا يشتكون عليه قائلين إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر قائلا إنه هو مسيح ملك وفي روميا اللي احنا النصوص اللي احنا بنقراها دي فهي ترجمت في الفان دايك جزية ترجمت في الترجمات التانية ضرائب في بس حوار آه، ظريف يعني هنا الكلمة دي بيقول آه، دي الجزية ماشي في خلاص النص ده رمية 13 6 بيقول فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه فأعطوا الجميع حقوقهم الجزية لمن له الجزية والجباية لمن له الجباية ما تعالى ما نبص على الجباية دي في اليوناني ادي دي فورن بتاعت بتاعت تالوس تالوس دي ال دي الجبال دي استخدمت كتير قوي قاموس سترونج بيقول آه، من اصل φέβομαι اللي هي جايه من كلمه آه، اتاخد منها فوبيا يعني φέβομαι to put fear alarm or fright be afraid of then fear terror لا دي الخوف من له الخوف صح أيوة.
طيب هي تالوس دي يبقى تالوس دي تالوس دي معناها نهاية set out of different point and propose their aim to limit بيقول لك specially an impost or levy levy دي ضريبة
هو مش المفروض الجبال ديت اسم مكان عمال لك كان في كان في الوصف ده في ال- في واحد من الأناجيل بيقول عند مكان الجبال
اللي بيلم فيها يعني المكان اللي بي... اللي اللي بيقعد الناس تيجي تدفع له هو مفرق ما بين الجزية ومفرق ما بين الجباية حاجات بتدفع يعني لكن هو آه، ثواني كده بص طيب في كام تفسير ده ما طبعا ما يجيبش حاجة تفسير تدرس في خضوعنا للسلطان نمارس وصية إنجيلية كجزء لا يتجزأ من حياتنا الروحية ده تدرس يعقوب ملطي هذا الخضوع لا يكون بالفم أو اللسان وإنما بالعمل الجاد بإيفاء الوطن حقه علينا فبسرور نقدم الالتزامات إذ يقول الرسول فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعيني فأعطوا الجميع حقوقهم كذا كذا يرى القديس يوحنا ذا الفم أن الرسول قد حول ما يراه الكثيري الكثيرون ثقلا إلى راحة فإن كان الشخص ملتزم بدفع الجزية إنما هذه لصالحه لأن الحكام هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه يسهرون مجاهدين من أجل سلام البلد من الأعداء ومن أجل مقاومة الأشرار كاللصوص والقتلة فحياتهم مملوءة أتعابا وسهر بينما تدفع أنت الجزية لتعيش في سلام يحرم منه الحكام أنفسهم هذا ما دفع الرسول بولس أن يوصينا لا بالخضوع للحكام هو بيقول آه، ب- آه، هذا ما دفعه الرسول دفع الرسول بولس ان يوصينا لا بالخضوع للحكام فحسب وانما بالصلاة من اجلهم لكي نقضي حياة هادئة مطمئنة. طيب هذا وان كلمة اعطوا هنا في الاصل اليوناني تعني ردوا فما نقدمه من جزية او تكريم للحكام ليس هبة منا وانما هو ايفاء لدين علينا هم يسهرون ويجاهدون ليستريح الكل في طمأنينة سبق لنا الحديث بإفاضة عن الوصية الإلهية أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله ده تفسير متى 22 21 كذا هو- هذا والجزية هنا يقصد بها ما يأخذه الحاكم على النفوس والعقارات أما الجباية فيأخذها على التجارة ماشي أنطونيوس فكري ما عندوش حاجة يقولها طيب خلاص مش مشكلة فهو ده يعني المفروض ان اي المفا... مفاد الكلام ده كله ان المسيح المفروض ي- يخضع للسلطان وان لو السلطان ده بيفرض عليه فلوس معينه يدفعها هو ايه سعيد ومبسوط على اساس ان ده بيسهر علشانك وبي يعني كده يعني وان هو في الاول والاخر ايه ربنا هو اللي اقامه في هذا المقام فمش المفروض يعترض عليه ولا اي حاجه ولا يقاومه لان هو لو قاومه بيقوم بيكون بيعمل ايه يقاوم ترتيب الله يعني كويس طبعا النصارى ما لهمش في الحوار ده خالص في بعض المسيحيين بيستغربوا اصلا لما بنقرا لهم الكلام ده في بعض المسيحيين بيقولوا خلوا الانجيل في الكنيسه وملكوش دعوه بينا احنا في حياتنا السياسيه ونجيب حقوقنا ومش عارف مين والكلام ده كله ما هو بقى احنا مغتصبين البلد وكده حقوقنا يعني نجيب حقوقنا فبقول لك اه سيبك انت من كلام آه، احبوا اعدائكم واعطوا ما لقيصر والكلام ده قولوه في الكنيسه لكن احنا اللي هم بقى آه، اقباط المهجر والناس دي والكلام ده كله اللي بيعملوا مشاكل يعني و- واحزاب وحاجات زي كده طيب هنا بيقول لا تكونوا مديونين لاحد بشيء المقصود هنا ان الجزيه والجبايه دي زي ما قال تدرس يعقوب ملطي دي حقوق الحكومه فانتوا المفروض تدفعوها لو ما دفعتوهاش يبقى انتوا تعتبروا ايه مديونين مديونين فهو بيقول لا تكونوا مد- مديونين لاحد بشيء الا بان يحب بعضكم بعضا لان من احب غيره فقد اكمل الناموس بعدين بيقول نصوص يعني ما فيهاش مشكله لان لا تزني لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور لا تشتهي وان كانت وصيه اخرى هي مجموعه في هذه الكلمات ان تحب قريبك كنفسك كويس يعني هو بي بيوصيهم يسمعوا الكلام ويبقى حلوين ومقططين وكلام من ده. هذا وانكم عارفون الوقت انها الان ساعه لنستيقظ من النوم فان خلاصنا الان اقرب مما كان حين امنا قد تناهى الليل وتقارب النهار المقصود بالكلام ده ايه المقصود بالكلام ده ايمان بولس بان المسيح قرب يجي مره تانية هو اشار لده صراحه في تسالونيك الاولى آه، مش فاكر الاعداد في اول اصحاح وت- و- وخامس اصحاح قال الكلام ده اللي هو خل... خلينا نطلع النص ايه لا نحمل بطول اه نحن الاحياء الباقين في تسالونيك الاولى 4 15 بيقول فاننا نقول لكم هذا بكلمه الرب اننا نحن الاحياء الباقين الى مجيء الرب لا نسبق لا نسبق الراقدين لان الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكه وبوق الله سوف ينزل من السماء والاموات في المسيح سيقومون اولا ثم نحن الاحياء الاحياء الباقين سنختطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب فهو بيقول ان هو هنا بيقول صراحة احنا هنفضل عايشين لغاية المسيح ما هيجي هنا بيشير اليها اشارة هو بيقول انها الان ساعة لنستيقظ من النوم فان خلاصنا الان اقرب يعني إيه نستيقظ من الغفلة يعني اللي احنا فيها في اي وقت هيجي المسيح قد تناهى الليل وتقارب النهار فكرني بأغنية مازنجر دي قد بدا النهار ومش عارف ما علينا فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور إيه المقصود بأسلحة النور إيه يعني ما نحبه والكذا الوصايا اللي قاعد يقولها دي ل... لنسلك بلياقة كما في النهار خلي بالك بقى الأوصاف اللي هو هيوصفها دي وش معناها إن كانت بيتم ممارستها في المجتمع المسيحي ده هو فلو جبنا نقرا في الفان دايك بيقول آه، آه، كما في النهار لا بالبطر والسكر لا بالمضاجع والعهر لا بالخصام والحسد ترجمات التانية طبعا بتتفنن في إظهار مزايا المجتمعات ال- المسيحية الأولى فبيقول لا في العربدة والسكر ولا في الفحشاء والإباحية ولا في النزاع والحسد دي ترجمة الحياة العربية المشتركة بتقول لا عربدة ولا سكر ولا فجور ولا فحش ولا خصام ولا حسد في اليسوعية لا قصف ولا سكر ولا فاحشة ولا فجور ولا خصام ولا حسد الإنجيل الشريف بيقول لا مجون ولا سكر ولا فسق ولا خلاعة لا خصام ولا حسد نشوف بالمرة المصطلحات اللي حب يترجم إليها ال- ال- البوليسية بيقول لا بالقصوف والسكر ولا بالمضاجع والعهرة والعهر زي ما بيترجم ولا بالخصام والحسد فهو قطعا ولا شك بما انه بيتكلم في بالاوصاف دي معنى كده هو المجتمع المسيحي ده كان فيه الكلام ده ما ما فيهوش كلام ورغم ان هو ما بيقولش ده صراحة الا ان احنا اتعلمنا من خلال التفاسير واستقراء التاريخ المسيحي المبكر ان هو احنا علينا ان احنا نقرا ما بين السطور ما دام بينهى عن شيء يبقى ده كان بيحصل ما دام بيأمر بشيء اللي يبقى هم كانوا بيقصروا فيه وهكذا ما دام بيتعجب من شيء يبقى ده كان بيحصل وهكذا زي مثلا في رسالة غلاطيا ان انا اتعجب انكم ارتديتم عن المسيح ومش عارف مين واتبعتوا انجيل اخر ده معناه ده كان بيحصل في قوم بينكم بيقولوا كلام آه، مخالف لمعتقدنا ده معناه ان كان في ناس شغالة دعوة ضد بولس وهكذا فما دام هو بيحذر من شيء ده كان بيحصل كان بيأمر بشيء ده ما كانش بيحصل هنا بيقول بل البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لاجل الشهوات يعني ايه البسوا الرب يسوع المسيح يعني تبقوا زيه يعني كانكم المسيح كان المسيح ده حاجه يتلبس فانا هبقى زيه في شكله يعني في ظاهره يعني نتخلق باخلاق المسيح هو المفروض ان ده الطبيعي في ال في ال في الاديان حته ان الله عز وجل هو بيكون مصدر الاوامر والنواهي وبعدين النبي ده هو بيكون القدوه اللي انا بتبعه طبعا بالنسبه لانبياء العهد القديم ده مش حاصل خالص في بيعمل كل حاجه وحشه ممكن يتخيلها الانسان فالقدوه دي مش موجوده بالنسبه للعهد الجديد المفروض المفروض بغض النظر عن النقائص اللي بينسبها العهد الجديد للمسيح في بعض المواقف الا انه المفروض هو يكون ايه القدوه يعني والمثال الجيد وهكذا فهو المفروض بولس كان في دماغه الفكره دي وان الم... ان المسيح هو احسن واحد وافضل واحد وان احنا نتخلق باخلاقه او زي ما قرانا في افس آه، مش في افسس في فيليبي انه انتم متكبرين تواضعوا زي المسيح حاجات زي كده كتير و- ودايما بيشير ان هم يع- يا اما يبقوا زي المسيح يا اما يبقى زي مين
زي هو زيه هو كان كل شويه يقول إيه، كما انا كما انا كما انا وطبعا ده ما كانش افتخار ولا حاجه ده هو متواضع بس ايه يعني لازم يكون في قدوه يعني غصب عنه لازم يفتخر ويقول ان انا احسن واحد فيكم ولازم تبقوا زيي والكلام ده كله المسيحيين بقى للاسف حاليا بينقضوا الفكره دي ويقولوا لا ده احنا البشر ما فيهمش حد عدل نقدر نتمثل بيه فلازم الاله نفسه يتجسد ويبقى انسان علشان يدينا ايه آه، صوره يعني وقدوه ومثل نحتذي بيه وهكذا ده فكر للاسف ضايع سيء جدا جدا يعني فهو انا عشان انا اقدر إيه، احتذي بانسان لازم ابقى عارف هو انسان زيي لكن واقعيا لو انا هتكلم عن المسيح ان هو الله نفسه والعياذ بالله نزل وعاش على الارض كانسان هبقى دايما في عقل الباطن انا عمري ما هقدر ابقى زيه ده ربنا لكن لما ابقى متاكد ان هذا الشخص القدوه هو انسان زي زيه والفرق ان هو بيوحى اليه فبيتبع هذا الوحي وبما انه بيبلغنا هذا الوحي فانا اقدر اتبعه زيه فيبقى بالتالي ال ال القدوه وامكانيه الاحتذاء بهذا القدوه موجود لكن بالنسبه للمسيحيين في دماغه ازاي هقتدي بالمسيح وهو الاله نفسه ولما يجي يغلط ويقول لك طب المسيح ما غلطش او كان عايش حياه كريمه ما هيقول لك طب ما ده ربنا يا عم انا ه- هبقى زي ربنا ازاي فده المقصود بل البسوا الرب يسوع المسيح طيب في الاصحاح 14 بقى بيبتدي يرمز رمزا لانشقاقات وخلافات حصلت في المجتمع المسيحي اللي في كنيسه روميا ده هو ما بين المسيحيين اللي من اصل وثني والمسيحيين اللي من اصل يهودي وبيرمز للمسي... للمسيحيين اللي من اصل وثني ان هم المسيحيين الاقوياء لكن المسيحيين اللي من اصل يهودي بيرمز لهم بانهم ضعفاء في الايمان والسبب في ان بولس بيقول عن المسيحيين اللي من اصل يهودي ان هم ضعفاء على اساس ان هم المفروض كانوا لسه متاثرين بالعمل بالناموس وان في اكل حرام وفي اكل حلال وفي طقوس معينه لازم تتعمل وعبادات ولازم نعمل بالناموس وهكذا فبولس بيوصف هؤلاء اللي لسه ما زالوا تحت قيود الناموس ان هم ايمانهم ضعيف ايمانهم ضعيف ليه لان هم مش قادرين يستوعبوا ان خلاص الناموس ده ملوش لازمه حقيقيه في حياه الانسان انا اتخلق بيه كده يعني لكن مش حاجات لازمه عليا ان انا اعملها فاهم ازاي فهو في الاول بيبتدي يتكلم بالرمزيه وبعد كده هنقدر نستشف المقصود بالكلام ده ايه فهو بيقول من هو ضعيف في الايمان فاقبلوه لا لمحاكمه الافكار خلي بالك برضو في فكره في الاصحاح ده انا ارى انه علمانيه او ليبراليه بحته فكرة ان مفيش امر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا هو بيعمل كلام بيعمل حاجة وحشة ما تحاكموش وما تقاوموش وملكش دعوة بيه هو في حاله ربنا بس اللي هيحاكمه انت ما تحاكموش وما تقولوش انه هو صح ولا هو غلط كل واحد يعبد ربنا زي ما هو عايز كل واحد ياكل اللي هو عاوزه كل واحد يشرب اللي هو عاوزه كل واحد يقدس اليوم اللي هو عاوزه كل واحد ينفض لليوم اللي هو عاوزه كل واحد ربنا اللي هيحاكمه في الاخره محدش له دعوه بالتاني الفكره دي ليبراليه بحته ان ما بيبقاش فيه تواصي بالحق ما بين المجتمع وما فيش ان انا شايفك مقصر فاقوم انصحك بالمعروف وامرك بالمعروف وهكذا مفيش لا انت مالكش دعوه بيه هو ايمانه ضعيف سيبه في حاله مالش دعوه بيه انت ايمانك قوي لنفسك وهو ايمانه ضعيف لنفسه فبالتالي بقت النتيجه ايه ان كل واحد يعمل اللي هو عاوزه ومحدش ي- ي- ينصح التاني او يكلم التاني او يقوم التاني وبيعتبر هذا التقويم انت مالك انت الفكره اللي بيتم ترويجها في المجتمع ان انت بامارة إيه انت تيجي تنصحني وانت مش احسن مني وانت ازاي تحاكمني وربنا بس اللي يحاكمني يا اخي ده كان في فيديو عجيب جدا لواحد اقل ما يقال عليه انه ما علينا وبعدين هو اصلا صاحب عامل كتاب اسمه الكتاب الاول وبعدين شويه راح عامل كتاب تاني سماه الكتاب التاني في مستوى ال- فابيض يا وردي وبعدين بيجي بي بيروج بقى للليبراليه كان له برنامج على التلفزيون مش فاكر اسمه ايه راجل كده وشه عامل زي فيدو ديدو عارف فيدو ديدو بتاع 7 اب ده اللي هو وشه مثلث كده وشعره واقف شويه ومنعكش وبيلبس نظاره كده كان بيطلع في الاول على برنامج في الراديو بعد كده لما كتب الكتابين دول بقى مشهور استضافوا مره باسم يوسف هما فكر واحد يعني وكده فالمهم هو كان بي... له برنامج على التلفزيون بي... بيروج لفكره ال- الحريه الشخصيه الليبراليه بيروج للليبراليه بشكل بشع ويقول لك انت مش من حقك لو شفت واحد وواحده بيبوسوا بعض في الشارع انت مش من حقك تعترض مش عاجبك ما تبصليش زي ما كاني لابس تيشيرت لونه مش عاجبك ما تبصليش فبالتالي انت يعني وقعد يقول لك دي حريه شخصيه وقعد يقول لك بتصل لدرجه حريه شخصيه ان انا اقتنع ان ده حلال او ده حرام فاعمل الحلال او امتنع عن الحرام او اعمل ده اقتناع الشخص انت مالكش دعوه بيه هو المفروض في الشريعة الإسلامية إن العبادات الشخصية اللي ما بينك وما بين الله ده مفيش قيد خارجي بي- بيضغط عليك علشان أنت تعمله ده حاجة ما بينك وما بين ربنا المفروض ان انت آه ب- بحسب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب المنظومه يعني الاب ي- ي- يخلي ابنه يصلي و- ويربيه على كده من صغره ومش عارف مين طب لو هو كبر خلاص وهو ما بقاش عاوز يصلي خلاص يعني م- مفيش مش هقدر أكب- اجبره غصب عنه انا بم- بمارس حدود الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود سلطتي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فاهم ازاي طيب في بقى بغض النظر عن موضوع العبادات اللي ما بيني وما بين الله عز وجل وموضوع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في بقى فكرة المسلم في قلب المجتمع انت ما ينفعش الاسلام ما بيسمحش ان انت تعمل فعل في مكان عام او في وسط المجتمع يأثر على غيرك ويشجع على رذيلة او يشجع على معصية او يشجع على فحشاء ومنكر وبعدين تقول لي دي حرية شخصية حرية شخصية في بيتكم تستخبى وتعمل هذه المعاصي في بيتكم لكن إن كون انه يعلن ده ويذيع ده ويعيش ده في قلب المجتمع فالناس تشوفه وتعتقد ده عادي فيجرئ الاخرين على المعصية بمعصيته هو ده ال- ال- الحكم الاسلامي بيمنعه وال- والحاكم ممكن يعاقبه بحكم تعزير يعلقوا بقى في عمود نور يجلدوا على رجله ايا كان بالدماغه دي شوف انت بقى العقاب المناسب للدماغه تحلق له زلبطه ايا كان يعني لكن المفروض ان ال- الفكر ده اللي انا شايف هو مستمد من المسيحيه الفكر ده ضد ضد الشرع الاسلامي فكر كل واحد مع نفسه كل واحد حر ومحدش له دعوه بالتاني وربنا بس اللي يحاكمني هم عاوزين ده يفعل في المجتمع للاسف الشديد انا كنت كتبت على الفيسبوك ان المسيحيه فكر فكر المسيحيه في الله التثليث والتجسد هم مصدر الالحاد وان السياسات اللي تم تفعيلها لما المسيحية بقت هي الديانة الرسمية للإمبراطورية ده سبب العلمانية والليبرالية في أخ للأسف علق و- يعني مفاد الكلام لا المسيحية ملهاش دعوة وإزاي يكون المسيحية ديانة سماوية ومش عارف مين ومع التحريف وال... أنا حزين جدا إن الأخ كتب التعليق ده رغم إن هو مفروض عامل في مجال الحوار الإسلامي المسيحي وكان أدمن في غرفة الأخ وسام و- و- والمفروض يكون عارف عن المسيحية أكتر من كده انا قصدي ان المسيحيه بتعاليمها الفاسده هذه حكمت العالم تقريبا قبل مجيء الاسلام فبالتالي تقريبا كل العالم تاثر بهذه المفاهيم خصو... خ... لا... يعني بغض النظر في الشق الاجتماعي او في الشق اللاهوتي او فكره عن الله فبالتالي المفروض بغض النظر عن تقصير المسلمين في اداء الدعوه ونشر العلم وتصليح هذا الكلام الا ان الاصل كان هو ال- الوضع البشري اللي كان عليه الناس قبل بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان المؤثر الرئيسي فيه المسيحيه ده مفروض محدش ينكره لغايه القرن السادس الميلادي لغايه بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت تقريبا كل الامبراطوريه آه، تحت الحكم المسيحي جزء بسيط كان تحت حكم الفرس لكن اللي معروف تاريخيا ان الرومان كانوا اقوى من الفرس فبالتالي يبقى مين اللي مؤثر على على عقول الناس اكتر المسيحيه فبالتالي يعني ال- المو... الموضوع مش بالبساطة اللي بعض الناس ممكن تتخيلها أنا مقتنع اقتناع شديد جدا إن الفلسفة اليونانية مع الفكر المسيحي الفاسد هو أكبر سبب للإلحاد وإن تفعيل هذ... هذه النصوص الغريبة جدا في المجتمع و- وفكرة لا تقاوموا الشر ومش عارف مين وكل واحد في حق- ده سبب العلمانية والليبرالية وهكذا وفكرة أصلا إن المسيحية هي بت بتأصل فكرة آه، حسب تفسيرهم أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله وإن المسيحية ديانة أكثرها روحية وإن هي أصلا ما فيهاش شرائع كل ده بيأثر في في تصرفات الناس وتعاملهم مع الناس وهكذا فانا للاسف حزنت لما ال- لما الاخ يتكلم وكان يعني او ما فهمش ايه المقصد من كلامي فخلى كان اللي يقرا تعليقه لا ده تقصير المسلمين هو السبب ما علينا طيب هنا بيقول خلاص من هو الضعيف في الإيمان فاقبلوه لا لمحاكمة الأفكار فاقبلوه دي المقصود بإيه يعني ما يكونش فيه عزلة لا هو وحش وهو إيمانه ضعيف المقصد هنا في إيمانه الضعيف مش العامل القلبي إن هو هيوضح فيما بعد إن الموضوع مرتبط بأعمال وأفعال بيعملها في المجتمع والاعمال دي تصنف على ان اللي ايمانه ضعيف هو اللي ايه بيعملها فبالتالي هو عاوز يقول لا اللي زي كده ما تعتزلوهوش اختلطوا بيه وهكذا وبعدين فكرة طب اختلطوا بيه مع ان انت مالكش دعوة بيه في ناحية ايه النصيحة والارشاد والمحاكمة والكلام ده كله لا انتوا تعيشوا كلكم مع بعض في المجتمع كل واحد في حاله وكل واحد ملوش دعوه بحد هنا هنا ده المقصود بلا لمحاكمه ال- الافكار لو بصيت هنا في في ترجمات تانية بيقول في الحياة ومن كان ضعيفا في الإيمان فاقبلوه بينكم دون أن تحاكموه على آرائه يعني سيبوه زي ما هو ما ما لكوش دعوة بيه العربية المشتركة اقبل اقبلوا بينكم ضعيف الايمان ولا تحاكموا على ارائه هنا بيقول لك ايه ولا تناقشوا ارائه في اليسوعيه يعني مالكوش دعوه بيه سيبوه زي ما هو وحش حلو يبقى فيه خلطبيطه في المجتمع ومحدش يقومه لو بصيت على ال- على النص ال- اليوناني إيه، هنا مكتوب الكلمه اليونانيه هنا ديالو ديالوج ديالوجسمون جايه من كلمه دي ديالوجوس يعني لوجوس كلام دي بواسطه اللي هو الكلمه اللي ديالوج الكلمه الانجليزي ديالوج يعني معنى ايه ما يكونش في ما بينكم ايه حوارات او محادثات او مناقشات فده المقصود طب ازاي ه... ازاي انا هقبله وبيقول لي لا ما فيش ما تناقشوش في اللي هو عليه سيبه زي ما هو ما تكلموش مالكش دعوه بيه فده معناه ايه طب هو على اي اساس هيتحسن ولا هو على اي اساس هيبقى افضل فدي دي من كلمه اليونانيه اصلها ديال ديالوجيسموس اللي هي معناها يعني ديبيت او ديسبيوت مناقشه او حوار او او كده يعني طيب ماشي لا لمحاكمه الافكار يعني ما تناقشوش في رايه طيب في روميا 14 2 بيقول واحد يؤمن ان ياكل كل شيء خلي بالك ما وصفوش ده القوي ولا الضعيف بس من باقي السياق تفهم ان ده القوي واما الضعيف فياكل بقولا هنا البروتستانت استشهدوا بالنص ده على الكنائس اللي بتحرم اكل اللحمه في ال- في الصيام وبيقول لك ده بولس قال عنهم الضعفاء في الايمان ايمانهم ضعيف فبيمتنعوا عن اللحمه الارثوذكس بيردوا عليهم وبيقولوا في روميا 14 21 في نفس الاصحاح حسن الا تاكل لحما ولا تشرب خمرا يعني ده الكويس طب انا هفهم الموضوع بس انا اقصد آه يعني بغض النظر مين فيهم فهمه صح في الاول والاخر بولس ما قالش ان الاصوام تكون بالشكل ده دي تبقى سمة عامة في في الحياة المسيحية وبعدين المسيحيين فسروها بطرق تانية أنا هفسرها دلوقتي لأن الموضوع له علاقة بالوسط في المجتمع اولا خلي بالكم لان هو هيقعد يقسم المجتمع ل... لمسيحي قوي ومسيحي ضعيف اول حاجه بيقولها في موضوع الاكل القوي بياكل كل شيء لكن الضعيف بياكل بقول نباتي بقول بس كويس المفسرين قالوا ده معناه ايه علشان نفهم المجتمع المسيحي المبكر ده كان عامل ازاي فهم قالوا المجتمع في روميا في الاصل كان مجتمع وثني فبالتالي كان صعب على اليهودي انه يلاقي اكل هم بيصفوه كوشر يعني حلال مطابق لل للشريعه اليهوديه كان بيبقى ذبح للاصنام او مش عارف او الدم او المخنوق او ك- فاهم ازاي فراح قايل ف- المفسرين قالوا كان صعب على الم- على المسيحيين اللي من اصل يهودي اللي لسه بيعتقدوا ان هم المفروض يلتزموا بالناموس ان هم يلاقوا لحمه حلال فكانوا بيعملوا ايه بيبقوا نباتيين بس ياكلوا بكون فهو بيقول القوي بقى ياكل كل شيء وحط خط تحت كل شيء دي على راي ميمو لو هياكل لحم قرود ما فيش مشكله وده ايه ده القوي اللي بيعمل كده بولس بيشرح ليه بقى القوي بيعمل كده في في نهايه الاصحاح ان هو خلاص عنده ايمان ان ما بقاش ان تحت نير او او قيد او عبوديه الناموس اتشال خلاص الحوار ده فبالتالي هو يقدر يعمل ايه ياكل اي حاجه او يشرب اي حاجه حتى لو الناموس بينهى بينهى عنه فده معنى ده الفكر بتاع بولس ان القوي بيعمل كده بياكل كل شيء وبيشرب كل شيء وبيعمل اللي هو عايزه ليه فكرة ان خلاص احنا ما بقيناش تحت قيود الناموس لكن ده ضعيف ليه عشان لسه فاكر ان الناموس لازم نلتزم بيه فكأنه بيقول عادي لو ما فيش ذبائح حلال كل ده المفروض وبولس نفسه في نفس الإصحاح بيقول إيه أنا أثق أو أؤمن أو حاجة بتعطي يعني ثقة يعني إن ما فيش حاجة نجسة في ذاتها ده اللي انا بعتقده من جوايا انه نجس بيبقى نجس لكن انا لو اعتقدت انه مش نجس يبقى هو مش نجس يبقى اكله عادي فلو عاوز ياكل خنزير ياكله على اساس ان هو ايه ما دام امن انه ما بقاش في حاجه اسمها نجس وطاهر الناموس خلاص اتشال يبقى هو طاهر يبقى هاكله يبقى طاهر ايه يا جدعان الدماغ دي فقال لك خلاص المؤمن القوي ياكل كل شيء لكن الضعيف هو اللي ياكل بقول هنا بيقول لا يزدري من ياكل بمن لا ياكل يعني ما ما تضايقوش خلينا لسه خم- اخلص الجزء ده فهو بيقول لا يزدري من ياكل بمن لا ياكل ولا يدن من لا ياكل من ياكل لان الله قبله فهو الفكره ان يعني ايه لا يزدري من ياكل بمن لا ياكل ان الت- ال- اللي اللي مش بياكل ده وحش ايمانه ضعيف محدش يقول كده و- ولا يدن من لا ياكل من ياكل التاني ما يدينوش بمعنى لا انت بتخالف الناموس او حاجه زي كده قال لك لا انتوا ما ملكوش دعوه ب- ببعض عيشوا كده حياه عادي ولا حد يقول للتاني انت ايمانك ضعيف ولا التاني يقول له انت بتخالف الناموس فهنا بيقول خلاص من انت الذي تدين عبد غيرك هو لمولاه يثبت او يسقط ل- هو لمولاه يثبت او يسقط يعني المفروض يفضل مؤمن ولا ي- ي- يخليه يعني يكفر او كده ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته خلينا بص النص ده في ال- في الترجمات هنا ترجمة الحياة بيقول فمن أنت لتدين خادم غيرك إنه في نظري سيده يثبت أو يسقط ولسوف يثبت لأن الرب قادر أن يثبته خد خل ح- حلوة حتة ولسوف يثبت دي ماشي العربية المشتركة بيقول ومن أنت حتى تدين خادم غيرك فهو في عين سيده يسقط أو يثبت وسيثبت لأن الرب قادر على أن يثبته من أنت لتدين خادم غيرك اثبت أ- أ- أثبت أم سقط ده العرب اليسوعية فهذا أمر يعود إلى سيده وإنه سيثبت لأن الرب قادر على أن آه، على تثبيته الإنجيل الشريف بيقول من أنت حتى تنتقد خادم غيرك إن كان يثبت أو يفشل هذا قرار سيده هو بل إنه سيثبت لأن المولى قادر على أن يثبته أنا حاسس إن في تحريف في النص ده مش ده أهو شفت كنت عارف طيب حاسة الشم عندي في التحريف قوية جدا طبعا إن انا لاحظت ايه يا شيخ احمد علشان كده قلت ان في تحريف نعم الله قادر أن يثبته ها والرب الرب والله نص بيقول الله نص بيقول الرب
وبرضه حتة عبد ديت برضه اللي هو أصلا كل الترجمات كانوا بتقول عليها خير
ايه حتة عبد هنا من أنت الذي تدين عبد غيرك امال التاني بيقول ايه خادم لا دي ترجمة مش مشكلة طيب احنا ننزل نصلي وبعدين نشوف هنا في خلاف آه، كوريوس اتحولت بقت آه، ثيوس ندور فيها دي اتعملت ليه بس بعد ما نرجع من الصلاة ان شاء الله فقلنا هو في تحريف في النص بتاع روميا 14 آه، 4 ده اهو من انت الذي تدين عبد غيرك هو لمولاه يثبت أو آه، ي- يثبت أو يسقط ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته في بس آه، أبص هنا على النص اليوناني هنا κρίνων ἀλλότριον τῷ ἰδίῳ κυρίῳ في هنا κυρίῳ ده هو سيده وبعدين في κύριος تانية يعني في اتنين في النص في واحدة اللي هو لسيده وفي بقى لأن سيده قادر أو اللي هو التاني فينا في ال UBS ادي الاولاني τῷ ἰδίῳ آه، ἰδίῳ κυρίῳ دي ما فيهاش خلاف الجزء اللي فيه خلاف هو ان لان الله قادر او لان الرب قادر هنا دي اللي عليه خلاف اللي هي δυνατεῖ γάρ ὁ κύριος στῆσαι αὐτόν κύριος دي هو بيقول اختصارا كده من ال- هوامش النقديه بتاعت ال UBS ان هي اللي موجوده في الاقدم والاصح وش برديه 46 اقدم برديه الرسائل بولس السينائيه الفاتيكانيه السكندريه الافراميه القبطيه الصعديه والبحيريه الارمينيه واباء تانيين بس اللي بيشهدوا ل آه، الله برضو بحسب المسيحيين يعني اللي بيحبوا يدافعوا عن كل حاجة هتبقى دي برضو بالنسبة لهم القراءة الأصلية موجودة أقدم مخطوطة هي بيزا يوناني يعني وبعدين هنا بيقول انظر 14 3 يعني في علاقة ما بين النصين هنا بيقول آه، لأن الله قبله فاهم ازاي فهو ممكن يكون ايه تأثر بهنا لأن الله قبله هنا بعدين لكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته طيب خلينا بس بص تاني على المخطوطات فهو غير κύριος ل θεός دي في مخطوطة بيزا وفي الغالبية العظمى من المخطوطات لما بيكتب B Y Z دي كده معناها ال majority The reading of the Byzantine witnesses نص الأغلبية في مخطوطات لاتينية قديمة والفولجاتا وآباء تانيين في مخطوطة واحدة بس من كتابات القراءات الكنسية والصلوات الكنسية حذفته خالص طيب خلينا نبص كده على ال textual commentary بتاع بروس ميتزجر نشوف هو قايل التحريف يعني ليه ممكن يكون غير κύριος ل θεός مدينها تقدير ايه بيقول instead of κύριος which is strongly supported by بردية 46 يعني م- مدعمة بقوة من بالشواهد دي several uncials يعني مخطوطات انهي
أحرف كبيرة احرف كبيره and many minuscules اللي هي احرف صغيره read θεός the copyists having been influenced by θεός in verse 3 يعني خدوا θεός من هنا خلوها θεός هنا كمان طيب عاوز ابص برضو على ال NET Bible
طب هو قصده يعني ولا خطأ في ال-
لا يعني هو ب- اعتقد ان ال- النص هنا بيقول لان الله قبله فهنا لان مفروض بقى نفس الشخص الله قادر ان يثبته ده المقصود يعني ابص بس على تعليق ال- النت بايبل هنا حاطين عليها for God has accepted him who for the Lord is able هنا كاتب تي سي يعني textual text critic note يعني ملحوظة نصية most manuscripts especially especially western and Byzantine يعني معظم مخطوطات آه، غربي أو بيزنطي كذا كذا read theos in place of curious تقرا ثيوس مكان كوريوس However, Curious is found in many of the most important manuscripts كذا and Theos looks to be an assimilation يعني بيقلد أو متأثر به نص رقم ثلاثة هو بشكل عام هنا علشان نفهم القصة إيه المقصود ب هنا في الفان دايك كاتب هو لمولاه يثبت او يسقط هو المفروض هو لسيده اللي هو المفروض المسيح ده المقصود به ولكنه سيثبت لان السيد او الرب اللي هو المسيح برضه قادر ان يثبته ده المقصود هو ايه ال- ايه المفهوم اللي مفروض استخرجه بولس من الفكره دي ان الم... هو ذكر في ال... في الاصحاح اللي, اللي قبله حته ثانيه واحدة. هنا ال- الفكره هي ان ال... ال... الاصحاح اللي قبله كان بيتكلم على ان آه، انتهى الليل وتقارب النهار وان خلاص انا الان اقرب يعني بيتكلم في موضوع ايه ان المسيح قرب يجي تاني فهو المفروض موضوع قبول الايمان ده ربنا بيتقا... هو اللي بي... بيقبل الايمان التثبيت بقى فكرته ايه ان هو يفضل على هذا الايمان فلما المسيح يجي هيخطف معاه مين اه فهو بالتالي يبقى ال- القصه ان هو هل هو فضل ايمانه مظبوط او فاهم يعني هو خلاص ظاهريا هو دخل الايمان كون بقى هو ضعيف المسيح مش هيقبله او قوي المسيح هيقبله ده مش في ايدك ده في ايد المسيح بالمعنى ان هو هيجي بقى في ال- في المجيء الثاني هيخطف اللي فعلا ق- آه، ثبتوا كايمان او هو قبلهم كانهم يخدموه او حاجه زي كده ده المقصود بالنص يعني فهو في هو بيقول في ب- في بس محاولة تانية فيها نوع من أنواع عاوز يأله المسيح فيها يعني هنا بس ال- آه، أنا عاوز أقول إن عبد هنا في ال- في اليوناني آه، دي ألانتون لا آه، كرينون تعاقب أوكي. اويكيتس استنى اشوف مين اللي تحت كنت اقول بس في النص ده في في حته من انت الذي تدين عبد غيرك الكلمه اليونانيه اللي تم استخدامها هنا آه، اللي هي كلمه آه، οἰκέτην τῷ τῷ ἰδίῳ يعني οἰκέτην بتاع غيرك طيب ايه οἰκέτην دي بتاخد رقم ايه ايه اللي الكتاب بتاع الرب؟ عبد
ايوه ايه οἰκέτην ده لا هو δοῦλος ولا هو παιδός ولا كلمة تالتة يعني ايه المقصود بيها فهنا بيقول جاية من كلمة أوي οἰκέτης اللي هي من اصل كلمه οἰκέω اللي هي من اصل οἶκος يعني بيت شوف انا جبت ج- from كذا بدوس واوصل للي قبليه طب ايه دي اصلا خلينا نرجع ليها تاني يعني زميلك في البيت a fellow resident واحد عايش معاك في البيت مش معناه عبد خالص بس المفروض هنا هنا بيقول household servant عبد بيعيش في البيت انا تعالى كده اما نشوف تم استخدام الكلمه دي آه، فين في الع- في العهد الجديد كله على برضه كله على بعضه اربع مرات في لوقا 16 13 بيقول لا يقدر خادم ان يخدم سيدين سيدين لانه اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر طب خادم تم ترجمتها خادم هنا في رومية 14 4 ده اللي احنا بنتكلم فيه في اعمال الرسل 10 7 بيقول فلما انطلق الملاك الذي كان يكلم كرنيليوس نادى اثنين من خدامه ماشي ايها الخادم كونوا خاضعين بكل آه، الخي... المقصود بيها اللي بيبقى قاعد في البيت اللي بيحزن لكن ه- هنا انا اقصد ليه ما استخدمش كلمة دولوس اللي هي ممكن تترجم خادم بمعنى تاني اللي هو اخدموا المسيح او انا خادم المسيح او اللي ان هي ليها علاقة بمعنى الشخص اللي في البيت لان البيت ده بتاع حد وهو قاعد معاك في البيت فهو ايه زيه زيك فمش انت اللي من حقه تطرده من البيت صاحب البيت هو اللي لما هيجي البيت فاهم المعنى هيقوم شايف بقى ده يطرد ولا ما يطردش فده المقصود يعني فهو بيقول هو لمولاه يثبت او يسقط سيد البيت اللي هو المفروض بيه المقصود بيه المسيح هو هيجي بقى ايه يشوف هيخليه في البيت ولا مش هيخليه ولكنه سيثبت لان السيد قادر ان يثبته هو يثبته خلاص والمسيح قادر ان هو يثبته طيب هنا بيبتدي بقى يشوف مشكلة تانية غير مشكلة الأكل واحد بياكل كل حاجة ده القوي واحد ما بياكلش غير البقول هنا بيقول واحد يعتبر يوما دون يوم وآخر يعتبر كل يوم فليتيقن كل واحد في عقله ايه تعالوا نبص في الترجمات ايه نظام اليوم دون يوم وايه ده الحياة بتقول ومن الناس من يراعي يوما دون غيره ومنهم من يعتبر الايام كلها متساوية كوي- يعني في جماعة من المسيحيين الاوائل بيفضلوا يوم معين هو يقول لك ده اليوم ده نهتم بيه التاني بيقول كل الايام زي بعضها غالبا غالبا المقصود بالحوار ده ان يا اما كان في مسيحيين اللي هم من اصل يهودي ما, ذا ما زالوا بيعظموا يوم السبت المسيحيين التانيين قالوا لا يوم السبت ده تعظيمه راجع للشريعه الشريعه خدت صابونه فخلاص احنا ما بقيناش تحت نير الشريعه او تحت العبوديه فكل الايام زي بعض مفيش يوم مقدس لازم نعمل له حاجات معينه لا ده زيه زي باقي الايام ده المقصود فهو بي بيعبر عن الخلافات اللي كانت حاصله ما بين المسيحيين اللي من اصل يهودي اللي كانوا بيعظموا يوم معين والمسيحيين اللي من الاصل وثني اللي هو كان كل الايام عندهم زي بعض مفيش يوم بيقدسوه معين او كده فهو بيقول فليتيقن كل واحد في عقله الذي يهتم باليوم فللرب يهتم يعني ده حاجه ما بينه و- وما بين ال- المسيح يعني المفروض فكره ان زي ما هو هيوصل فيما بعد ان المسيح عمل كل ده علشاننا فاحنا كانه اشترانا يعني بال بال بال فكره الفداء وكده وبعدين هو بيربط كل الحاجات دي بانه في الاخر المسيح هيجي وبعدين هيختار ما بيننا فاهم ازاي مين اللي هيجي معاه ومين اللي مش هيجي معاه فهو بيقول انت مالكش دعوه بقى ان هو بيعظم اليوم ده ده مظبوط ولا لا وما بيعظمش اي يوم من الايام ده مظبوط ولا لا كل ده راجع ل- للمسيح في النهايه الذي يهتم باليوم فللرب يهتم والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم والذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله الذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله فاهم في فرق ما بين الاثنين يعني الس- الرب ده المفروض المسيح والشخص اللي بيشكره او الكلام ده هو ال- الاله يعني ما علينا ايه المقصود وبعدين في في رومية 14 7 بيقول لأن ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته لأننا إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت ليه عشان هو مات علشاننا والكلام ده كله ف يعني كأنه إيه إيه اشترى حياتنا بما إن هو اللي أعطاها لنا من خلال الفداء الفكرة دي يعني فهو بيقول لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود المقص- المقصود يسود يعني يصبح سيدا على الأحياء والأموات وأما أنت يعني هي فكرة هو أعظم مننا كلنا ده عند بولس لكن مع ذلك فهو ليس الإله المستحق العبادة هو وسيط ما بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح هو عمل كل ده علشان أنا بقول هذه الأفكار فكرة إن المسيح هو الكل في الكل فينا وإنه أعظم واحد فينا والكلام ده هو اللي أدى فيما بعد للمغالاة في المسيح ومساواته مع الله والكلام ده كله هو كان النواة الأولى لكن انا دايما باكد ان هو ما قالش ما قالش المسيح ولا حاجه ثواني. فهو هنا بيتكلم في فكره الوساطه وان كل الناس راسهم المسيح والمسيح راسه هو الله ال- الفكره دي فهو ال- اللي هو عمله ده كلنا فهو آه، لينا يعني فخلاص بقى سيد علينا الاحياء والاموات فكره الاحياء والاموات المقصود بالاحياء والاموات فكره ان هو لما مات نزل اقسام الارض السفلى وحرر الارواح الاموات دي فكره آه، في العقيده المسيحيه راسخه مرتبطه بالفداء والصلب ان الشيطان هو الذي آه، له الملك على الاموات ده آه، لان الموت ساد على الكل والخطيه والكلام ده كله وبعدين بالفداء والصلب المسيح اتصلب ومات وقعد ثلاث ايام وثلاث ليالي بحسب اعتقادهم او او قام من الاموات في اليوم الثالث كان بيعمل ايه في الثلاث ايام دول في باطن الارض انه كان بيحرر الارواح من قبضه الشيطان او كده فبقى هو ايه سيد على الاحياء والاموات الحياة اللي لسه عايشين بإيمانهم بيه وينولوا الحياة وعلى الأموات زي ما هم بيحبوا يقولوا اللي, اللي ماتوا على الرجاء إن هيجي المسيح ويفدي فكان عندهم الإيمان والفكرة إن كل الأنبياء جم وبشروا بالفكرة دي فآمنوا بده إن في يوم من الأيام هيجي المسيح يعمل كده فخلاص يموتوا على الرجاء فلما المسيح فعلا يموت هيحررهم من قبضة الشيطان ويحصلوا على الفداء مع مع الباقيين فدي الفكرة لكن أنا أؤكد الكلام ده ما بيجعلش آه، المسيح عند بولس آه، إلها مستحق العبادة لكن هو بيجعله أعظم من أي إنسان آخر يعني طيب في رومية 4 14 10 بيقول واما انت فلماذا تدين اخاك؟ سيب الدينونه دي اليوم الدينونه. او او انت ايضا لماذا تزدري باخيك؟ لاننا جميعا سوق سوف نقف امام كرسي المسيح. وبعدين جايب نص بعديه بيقول انا حي يقول الرب ورب ده بقى في العهد القديم مقصود بيهوى الاله مش المسيح انه لي ستجثو كل ركبه وكل لسان سيحمد الله النص ده حصل فيه تحريف تحريف بقصد تأليه المسيح فهو لو بصينا في الترجمات التانية سنجد ان ما بنقفش امام كرسي المسيح للحساب ده خلاه في الحياة نقف امام عرش الله لنحاسب فهو المقصود هنا الاب في العربية المشتركة نحن جميعا سنقف امام محكمة الله اليسوعية سنمثل جميعا امام محكمة الله الانجيل الشريف لاننا كلنا سنقف امام كرسي محكمه الله البوليسيه بيقول ايه بيقول فاننا جميعا سنقف امام منبر الله النص اليوناني طبعا ده ال- ده المستلم بيقول إيه τω إيه βήματι του Χριστού βήματι دي المفروض معناها ايه قاموس سترونج G 968 الم... آه، seat or throne عرش او ايا كان منبر يعني او حاجه زي كده طيب نبص كده على النص ده في ال UBS الاصدار الرابع نشوف النظام ادي The Greek New Testament Fourth Revised Edition رومية 14 10 بيقول اهو هنا كاتب م- مختارين του Θεού كرسي الله مش الرب المقصود بيه المسيح ده بتقدير ايه بتقدير بي مدينه تقدير بي ال- انا شايف ان إن- النص ده ايه ما- مش لاقيينه في البرديه 46 بردية 46 مقطوعة في الحتة دي ولا ايه؟ بس هي المشكلة ايه؟ المخطوطة السينائية هي أقدم مخطوطة تمام؟ كانت بتقرأ كرسي الله لكن محطوط جنبيه نجمة معناه ايه؟ إن تم تحريف القراءة الأصلية، طب تم تحريفها إمتى؟ في اتنين، اتنين دي يعني دايما بقول بعد ال... بعد الكاتب الأصلي بسنتين يعني في القرن السادس تم تحريف الله للمسيح في السينائية يعني السينائية بتشهد للقراءتين بس الأصل بيقول كر- كرسي الله تعالوا كده اما نخلي البرنامج ده يفتح نبص على السينائية شكلها ايه ازاي اتحرفت ب... ب... بس بعد ما آه، نكمل قراية هنا باقي المخطوطات المشكلة البتاع ده رخم آه. رخم قوي برنامج رخم قوي طيب فالمهم اقدم مخطوطه هي الصينيه في بعديها السكندريه والفاتيكانيه خلي بالك بيبقى ليه دلاله ان هذه المخطوطات خصوصا الفاتيكانيه ما فيهاش علامه نجمه يعني لم ي... لم يحدث تصحيح للنص رغم ان هذه المخطوطات عد عليها مصححين كتار فده معناه ان النص فضل لفترات طويله ده الشكل اللي كان معروف لقرون طويلة على الأقل بالنسبة للناس اللي وقع تحت ايديهم المخطوطة الأفرامية تم تحريفها لكن في الأصل كان بيقول ك- كرسي الله وال آه، وبيزا يعني في أقدمية وفي توزيع جغرافي مدام بيزا بيقرأ نفس القراءة لأن بيزا نص غربي بعدين في م- في مخطوطات أحرف صغيرة وفي لاتينية وفي فولجاتا وقبطية صعيدية وبحيرية وهكذا كرسي المسيح هي اللي في الخلاصة موجودة في نص ال- الأغلبية البيزنطيين وموجودة في غالبية كتابات القراءات الكنسية واقتبسها آباء كثر خلينا نبص كده على ال- المخطوطة السينائية شكل التحريف فيها ازاي آه. واحد بقى ايه يعني اهو شوف واضح جدا اللعب مكتوب في الاصل ثقوه وحاطط فوقيها حرف اكس يعني خريستو يعني الفرق في التحريف ايه حرف.
حرف واحد بس لو انت غيرت ثقوه لخريستو بس واضح جدا ان الاصل بيقول ثقوه يعني ما فيهوش كلام طب انهي مخطوطة تانية اللي كان فيها تقريبا الافرامية بس الافرامية دي شكلها اصلا زبالة يعني حتى لو الاصل مش متحرف غالبا مش هتعرف تقراه اصلا حضرتك شفت الافرامية قبل كده ال- المخطوطة الافرامية كانت في الاصل م- نسخة للكتاب المقدس وبعدين في بعض المسيحيين الاتقياء قالوا كتاب مقدس ايه وكلام فاضي ايه وعظات ابرام السرياني افيد فراحوا حاولوا يمسحوا النص القديم او مسحوه على قد ما يقدروا وراحوا كاتبين فوقيه ايه وعظات الافرام السرياني وبعدين جه قسطنطين شندورف مكتشف السينائيه لاحظ ان في كتابه قديمه انشيال يعني ب- بنظام المخطوطات القديمه فحاول انه ي- يقرا طبعا على ز- على زمانه كان تكنولوجيا آه، طين خالص فراح عمل ايه دلق بعض الكيماويات المعينه بحيث ان ايه الحبر القديم يظهر فطين المخطوطه اكتر لكن لو كان يمكن لو كان ساب المخطوطه زي ما هي كان بوسائل تكنولوجيه افضل اشعه فوق البنفسجيه ولا تحت الحمراء ولا فوق الحمراء ولا ايا كان كانوا يقدروا يظهروها بشكل افضل ه- هوري بس الناس هنا شكل المخطوطة الأبرامية دي دي نسخة أهي ده شكل الصفح الزرقان ده والخضار ده هو العمودين دول دول كلام أفرايم السورياني لكن كلام المخطوطة واخد الصفحة كلها لو قادرين تشوفوا يعني زي مخطوطة بيزا واخد الصفحة كلها يعني لو فتحت هنا أي صفحة لمخطوطة بيزا ملونة أهو هتلاقي الكلام إيه, إيه واخد الصفحة كلها فهي الأفرامية شكلها لكن ايه الدنيا منيله خالص فهو حاول بالحبر الازرق ده ان هو يعيد إن اظهار النص اللي ورا والمفروض دي مخطوطه بقى احنا نعرف نقراها ونطلع منها نص ده حاجه جميله خالص ما علينا تعالوا نبص سريعا ال- التعليقات النصية آه، بتاع بروس ميتزجر بيقول ايه عن تحريف النص ده بيدي طبعا لل C او تقدير B بيقول at an early date يعني في تاريخ مبكر وجايب شواهد ماركيون وبوليكاربوس ترتليانوس واوريجانوس the reading uh, uh, CU which is supported by the best witnesses كذا كذا was supplanted by Christou يعني ه... اه لا بس انا عاوز اقول هنا لما بص في التعليق النصي فين الكلمه اهو هتلاقوا ان في الشواهد الابائيه آه، ناس اوائل خالص بوليكاربوس ده ماشي هو بيرجع نظريا مات سنة 156 ماركيون ده according to ترتليان يعني ترتليانوس قال ان ماركيون اقتبس النص بالشكل ده خريستوه كرسي المسيح يعني طيب ما علينا فيمكن ده اللي مدي للنص صعوبة ان في شواهد ابائية مبكرة لكن ده في حد ذاته له دلالة ان الشواهد الابائية المبكرة دي ملهاش القيمة القوية ليه؟ لست اسباب قلتهم قبل كده منهم ثلاثه الكتاب المقدس بيشترك فيها ان هو الاصول مفقوده ومسافه زمنيه ما بين الاصل وال- والمخطوطات كبير وفي اختلافات كثيره جدا جدا في ثلاثه تانيين ان هم معظم كتابات ه- هؤلاء الاباء موجوده بلغه تانية غير اللي هم كتبوا بيها يعني مجرد ترجمه وده بيقلل من مصداقيتها وان كثير من الاباء الاوائل ذكروا بان كتابات الاباء بتاعتهم كانت بتحرف وان معظم الاباء اصلا خصوصا الاوائل كانوا بيستعيدوا النص من الذاكره فغالبا كان بيتلخبط كتير فبالتالي دي اسباب بتخلي كتابات الاباء المصدر الاخير من مصادر نقد النص وهي مجرد داعمه يعني في بعض المسيحيين بي بيشتغلوا على التاريخ النظري ما زالوا شغالين على التاريخ النظري ل ل ل للاب وبيتجاهل ان ممكن يكون المخطوطه اللي احنا اخذنا منها كلام الاب ده ممكن في بعض الاحيان قرن خامس وسادس في بعض الاحيان تاسع وعاشر وفي بعض الاحيان بتكون من ترجمه آه، بعيده كل البعد عن اللغه الاصليه يعني في كتاب اسمه ال- آه، اسمه إيه ده مش التقليد الرسولي كتاب لإيريناوس مش فاكر اسمه ايه مشهور يعني قريت في المقدمة اللي عاملاها المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية بيقول لك ده النص مأخوذ من ترجمة باللغة البدنجانية لغة غريبة كده تقريبا آه، أرمينية أو لغة قديمة متأخرة يعني مش مش مش من الترجمات الأولى حتى وبترجع تقريبا للقرن التاسع ولا ال 12 حاجة زي كده وبعدين يجي واحد بقى يستشهد بهذا النص اللي مأخوذ من مخطوطة متأخرة جدا جدا ويقول لك ده إيريناوس أحد آباء القرن الثاني وده نص من القرن الثاني ده بيستهبل ده استهبال عند عند علماء النقد النصي ما بيتعاملوش مع كتابات بهذه الطريقة وعارفين إن كتابات الآباء ليها أقل مصداقية طيب ما علينا فهو po- probably because uh, because of influence from uh, كورنثوس الثانية 15 كورنثوس الثانية 15 دي كانت بتقول ايه اصلا؟ بتقول لأنه لابد أننا جميعا آه، نظهر امام كرسي المسيح خلينا نبص على ال GNT του آه، βήματος βήματος του Χριστού انا شرحت انا مش احنا شرحنا النص ده قبل كده يا شعب انا قلت قبل كده ان آه، غالبا النص ده ال- المقصود بيه انه آه، آه، الدينونه اللي فقط مش للمسيح لوحده تجلسون على كراسي ده المقصود يعني وهنا المفروض هنا النص ما بيقولش ان المسيح هو اللي هيديننا لكن المقصود هيبقى فيه عرض مش يعني النص ما بيقولش ان هو اللي هيحاكمنا لكن اقصد المعنى اللي قاله المسيح لتلاميذه ان في موقف الحساب هيبقى المسيح جالس على كرسي في في هذا الموقف يعني فهو زي ما قال ان انتم ستجلسون على كراسي تدينون اسباط بني اسرائيل 12 وملكه سبأ تدين مش عارف مين في نصوص في الاناجيل بتقول الكلام ده فهو ده المقصود لكن الفكره ان النص هنا في في روميا النص في روميا بيقول ان إيه إيه يعني في سياق ان هو اللي هيحاكم يعني لانه جاب في في ال- في العهد القديم إيه النص وبعدين بيقول فاذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله فواضح ان تم تحريف الله بالمسيح على اساس انه يبقى المستفاد من النص بحسب الاقتباس من العهد القديم وبحسب النص اللي بعديه يبقى المسيح هو الله اللي احنا ايه هنتحاسب قصاده و- ونجسو ليه و- وهكذا انا برضو ب- بحب اقول ان ه- هذه النصوص آه، تستحق آه، البحث فيها يعني تستحق بحث اكثر لكن م- بلا شك آه، النص آه، محرف وما بيقولش كرسي المسيح بحسب ال UBS ونستل الاند بيقول كرسي الله طيب هنا هنا جايب نص بيقتبس من العهد القديم لانه مكتوب انا حي يقول الرب وانه لي ستجثو كل ركبه وكل لسان سيحمد الله في برضه فكره انا قلت قبل كده ستجثو لي وفي فرق ما بين تجثو باسم يسوع كون ان المسيح هو بحسب نصوص تانية لبولس هو الواسطه او باسمه نجثو لله ده مش معناه ان هو اللي بيقدم له هذا الفعل طب النص ده اصلا موجود فين في العهد القديم آه، بيقول موجود في اشعيا 45 23 اشعيا 45 23 النص بيقول ايه بيقول بذاتي اقسمت خرج من فمي الصدق كلمة لا ترجع إنه لي تجس- تجثو كل ركبة يحلف كل لسان هو في الأول وآخر النصوص آه، مش بتتكلم آه، عن المسيح طيب كذا كذا طيب فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله فلا نحاكم أيضا بعضنا بعضا بل بالحري احكموا بهذا أن لا يوضع للأخي مصدمة أو معثرة هنا وده الكلام اللي هو هيكمله لآخر ال- الإصحاح فكرة إن ممكن المسيحي اللي انت شايفه ايمانه ضعيف هو بيخاطب المسيحيين الاقوياء بالنسبه له اللي هم من خلفيه وثنيه فهو عاوز يوصل فكره انت ممكن تاكل اللي انت عايز تاكله لكن لو انت عملت ده قصاد المسيح اللي من خلفيه يهوديه ممكن ده يؤدي الى يبقى عثره له في طريق الايمان وكانه يقول لا ده الدين ده وحش دول مش بيحترموا الناموس فيرتد تاني يبقى ايه يرجع يهودي ده المقصود يعني فهو بيقول لك ايه انا ع- اني عالم ومتيقن في الرب يسوع ان ليس شيء نجسا بذاته الا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس يعني مفيش حاجة نجسة انت بتؤمن ان انه نجس وقتها يبقى الاكل ده نجس لكن ان الاكل ده او بمعنى يعني المفروض ان ال ان ال اي حاجه تم تحريمه على الانسان بحسب الشريعه الاسلاميه فهو ال- زي ما قيل عن سيدنا محمد يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم آه، ويحرم عليهم الخبائث يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فهو المفروض الحرام ده خبيث حاجه وحشه حاجه وحشه غ- غالبا في المأكولات والمشروبات هي فعلا بتضر الإنسان وده بيثبت فيما بعد أي نعم ممكن في بداية الدعوة الإسلامية ما كانش عند المسلمين الإمكانية المعملية أو العلمية إن هم فعلا يقولوا الخمر ده بيسبب كذا كذا كذا أو لحم الخنزير بيسبب كذا كذا كذا فكانوا بينقادوا للأوامر الإلهية إيه، ب- بغض النظر لو هو ما ادركش الحكمه من وراها ولا لا لكن احنا بنقدر نعزز هذا الفهم بان فعلا الخمر بيسبب كذا وان اللحم الخنزير بيسبب كذا وان اي حاجات ماكولات او مشروبات محرمه بتكون ضاره للانسان ودي من رحمه ربنا علينا وهكذا فاهم ازاي؟ هو بقى بيقول لا الموضوع مش لان الحاجه دي في حد ذاتها وحشه او نجسه او كذا لا مفيش الكلام ده ده في دماغك انت بس لو انت امنت بان الحاجه دي نجسه تبقى بالنسبه لك نجسه فمش هتاكلها لكن انا عندي ايمان ان خلاص ما بقاش في حاجه اسمها حلال وحرام ما بقاش في حاجه اسمها اكل نجس واكل طاهر فيبقى ايه كل حاجه حلوه ما فيش حاجه بذاتها وحشه تمام كله حلو ده في دماغي انا بس كانت وحشه فهو بيتكلم في سياق انا عارف ان مفيش حاجه نجسه في ذاتها فممكن تاكل اي حاجه بس انت لو اكلك هيحزن اخوك اللي شايف كده ما تاكلش قصاده لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لاجله ع- بمعنى ان انت لو عملت كده قصاده هو هيرتد فيبقى ده المسيح مات علشان وهو كان هيخلص وانت بقيت السبب ان هو ما خلصش الفكره دي بس دي كل القضيه انا كتقييمي ده يعتبر جيد من ناحيه ايمانيه بس في الوقت ذاته هو كده ما بيقولش ان في حاجه حلال وحرام يعني انا ممكن اعمل الحاجات دي مش قصاد اخويا اللي بيعتقد ان ده نجس او وحش اروح اعمله قصاد اخويا التاني اللي بيعمل معايا ز- نفس الموضوع و- وشايف ان مفيش حاجه نجسه فاهم الفكره يعني هو ما بيضعش قيود او ما بيضعش ان ده حلال وحرام هو موافق على المبدا وان انت ممكن تعمل ده وممكن تشرب اللي انت عايزه وممكن تاكل اللي انت عايزه مفيش مشاكل بس قصاد اخوك ما تعملش كده يبقى هو بيبيح مبدا مفيش حاجه حرام بس بيقيد من ناحيه ايمانيه لو الحاجه دي قصاد اخوك هيضعف ايمانه او هيجعله يرتد او كده بلاش حافظ على ايمان اخوك يا ابني روح كل آه، اللي انت عايز تاكله في بيتك روح اشرب اللي انت عايز تشربه في بيتك او في وسط ناس زيك اقوياء بحسب تعبير بولس لكن قصاد الضعيف ما تعملش كده هي دي قريبه من كنت اليهودي كيهودي و-
فهنا بيقول في رومية 14 16 بيقول فلا يفترى على صلاحكم بيصفها على انها ايه الفعل صلاح يعني إن- بمعنى اصل هو بيصف اللي بيعمل ده ايمانه قوي فهو بيقول اه دي حاجه كويسه وانت ايمانك كويس وزي الفل بس هو ايه يفت ي- يفترى على ص- يعني ايمانه هو هيضعف على صلاحك انت ان انت تاكل ايه اللي مفروض عند اليهود حرام وان انت تشرب اللي هو مفروض عند اليهود حرام او نجس طبعا بص كده في في الترجمات التانية بيقول اذا لا تعرضوا صلاحكم لكلام السوء لا تعرضوا صلاحكم لكلام السوء ماشي العربية المشتركة ولا تعرض ما هو خير لكلام السوء وهنا بيقول فلا يطعن فيما تنعمون به فاهم يعني هو في الاخر بيقر ان اللي انتوا عليه ده كويس بس في نظره هو او في- هيطعن او هيقول ده وحش او هيضعف ايمانه اكتر او ممكن يرتد او الكلام ده طيب هنا بيقول لأن ليس ملكوت الله لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس لأن من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزكى عند الناس في فرق ما بين المسيح والإله فهو عاوز يقول الفكرة اللي أنا قلت هو المسيح هو الوسيط ما بين الله والناس أنا هعمل ده علشان خاطر المسيح ده هيؤدي إلى إني أبقى إيه مرضي عند الله ان هو الفكره ان ربنا هو اللي ارسل المسيح يعمل كل ده فكعلاقه احنا ما بنوصلش لربنا مباشره ده المسيح هو الواسطه ما بيننا وما بين الله فنعمل ده عشان المسيح فيبقى إيه؟ بالتالي هنبقى كويسين عند ربنا طيب فلنعكف اذا على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض لا تنقض لاجل الطعام عمل الله ما تبقاش تفص خليه يدخل الايمان كده مش ضروري تاكل قصاده ولا تشرب قصاده كل الاشياء طاهره ده وش ده يعني ياكل اي حاجه زي النص اللي فوق اللي بيقول بياكل كل شيء وفي تاني بياكل بقول بس ده نص بي في بولس بيقول اي حاجه تتاكل اي حاجه تتشرب لكنه شر للانسان الذي ياكل بعثره يعني هياثر على غيرك ما تاكلش قصاده وما تشربش قصاده حسن ان لا تاكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيئا يصطدم به اخوك يعني الموضوع مش فكره ان ده في حد ذاته وحش او ده في حد لا ان انت تعمل ده ياثر على واحد تاني ضعيف الك ايمان فليكن لك بنفسك امام الله انت مع نفسك طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه واما الذي يرتاب ده نص خطير جدا بيقول واما الذي يرتاب يعني يشك في اللي هو بيعمله فان اكل يدان لان ذلك ليس من الايمان وكل ما ليس من الايمان فهو خطيه تعال نقرا ترجمات للنص ده ايه يعني ايه بيقول واما من يشك فاذا اكل يحكم عليه يعني بمعنى ايه انت مش واثق لسه ان الاكل ده لو انا اكلته بقى عادي لسه شاكك ان ممكن علشان الناموس وربنا محرمه في العهد القديم والكلام ده كله فما دام شاكك ده انت هتدان ويحسب عليك خطيه ليه لان انت كده شاكك في الخلاص يعني انت كده تعتبر ايه ايمانك ضعيف او على شفا حفره او ايا كان التعبير يعني هنا برضو في العربية المشتركة أما الذي يرتاب فيما يأكل فمحكوم عليه لا أنت تاكل وأنت واثق إن كله حلال ومفيش قيود من الناموس خلاص وأما الذي تساوره الشكوك فهو محكوم عليه إذا أكل طيب احنا كده خلصنا بس أنا عاوز أقول في النهاية إن الأفكار اللي أنا قلتها دي أنا جايبها في الأساس من اللي هو يعني ده ال ده ال ده اخر اقتباس اللي هو المرجع بتاع The New International Commentary on the New Testament اللي هو المرجع الثاني اللي انا بجيبه دايما مع ال UBS Handbook ده هنا بيقول the doubts of such Christians arise from the fact that الشكوك بت بت بتيجي من ان they do not have a strong enough faith ما عندهمش ايمان قوي كافي to believe that they can ignore ان هم ما عندهمش ايمان كافي ان هم يصدقوا خلاص او يؤمنوا that they can ignore the ritual elements of the old testament law ان احنا ممكن ننفض للعهد القديم ده معنى كلمه ignore ننفض خلاص العهد القديم ما بقالوش سلطان علينا فده ده اصحاح كامل بولس بيأصل فيه الفكره دي ان خلاص الشريعه ده خلص بس المشكلة ان المجتمع فيه من خلفية يهودية فانت لو عملت كده قصاده هو هيضعف اكتر وممكن يرتد وفيها زي ما حضرتك قلت فكرة النفاق احنا بن بنقرطصه او بناخده على قد عقله لغاية ما يندمج في المجتمع ده هو اللي ما فيهوش قيود وقتها عادي ما هو بيقول لك ما تناقشوش او ما تجادلوش او ما تحكمش عليه او ما تدينوش يعني ايه سيبه بافكاره المهم ان هو ايه مسيحي ده برضو له علاقه بالفكر التنصيري يقول لك إيه، سيدنا عيسى عليه السلام وقد ارسل الله ويرتصك ويحسسك انه نفس الايمان الاسلامي بس انت فكره ان هو نبي وانت تؤمن بيه لما تامن بيه يبقى انت نلت الخلاص عادي سيبه ضال دي مش المسيحيه بس هو كفر خلاص وبقى تبعنا سيبه زي ما هو ما تحكموش ما تدينوش مع الوقت ومع المعايشه مع باقي الكفره هيبقى زيهم الموضوع بيجي تدريجي ففي ميوعه في العقيده مفيش مشكله المهم انه يبقى معانا كافر كون بقى المسيح يقبله ما يقبلوش ده حاجه ترجع له بس ي- يبقى معانا وما تعملش حاجه تخليه يرتد او او كده الله يسامحك يا بولس الله يسامحك ما خلاص بقى راحت عليه صح مرة. الله ياخده أنا.
راحت عليه خلاص سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك